بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين عشان ناخد ناخد لقه صغيره كده بس معناها مهم وهتقابلنا في حياتنا كتير بتقول ايه اللقه دي بتقول لا تنظر الى وراءك لا تنظر الى وراءك ولا تقف في كل تلك الدائرة مين عارف جت فين بقى في حياة مين دي ها لوط شاطرين لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل تلك الدائرة انتوا فاهمين الموقف وعارفين انه اللي حصل انه لما جم الملائكة ينزلوا من عند أبونا إبراهيم راحوا من عند ابونا ابراهيم نازلين على سدوم وعمر على طول فاللي حصل ساعتها انه لوط ما كانش راضي يطلع لانه متشبث بسدوم هو وعياله ومتعلقين بالدنيا زياده وفضلوا يتحججوا والملاكين معاهم اوامر ما تنزلش النار والكبريت الا لما لوط والعيال يطلعوا فقاعدين يستعجلوهم وضربوا الناس اللي على الباب بالعمى لأن دول ناس بطلين مفتريين كانت الحكاية صعبة أوي ففضلوا يستعجلوا في العيال مفيش فايدة فبقوا يشدوهم شد وهم طالعين وصوهم وصية مهمة أوي لا تنظر إلى وراءك هتلاقوها في إصحاح 19 لا تنظر إلى وراءك ليه كون الواحد يبص ورا يا جماعة معناه انه متعلق بالامور دي يعني خلاص اتحكم عليها بالاعدام هتتحرق والكلام واضح وصريح فعشان يقولوا لهم اتفطموا بقى من الحكاية دي ما تبصش ورا والوصية التانية ما تقفش في الدايرة دي كلها المنطقة دي كلها هتولع المهم ان لوط كان متخاذل جدا فزقوه بقول لكم بعد شوية قال لهم مش هقدر أوصل للجبل أنا كبرت يا عم المنطقة دي كلها تحرق قال لهم مش هقدر أوصل للجبل وده وقته هدخل البلد الصغيرة دي دي بلد صغيرة ما فيهاش حاجة ما تسيبوها فالملاكين يرجعوا لربنا لوط مش عاوز بس في أوامر بسبب شفاعة أبونا إبراهيم لوط لازم ما يتحرقش مهما حصل مع إن لوط جايب الكلام لروح بس أبونا إبراهيم هيزعل مع ربنا لو لوط اتحرق فاللي حصل انه دخل منطقة اسمها صوغر قرية صغيرة قام ربنا حط حدود النار قبل صوغر عشان خاطر لوط وهم داخلين بقى فاكرين حصل ايه امرأة لوط ما قدرتش ما تبصش ورا لان قلبها في البيت وفي الفلوس وفي الشهوات فتحولت الى عمود ملح طبعا صوغر الظهر الصهد طالها او حسوا انها قرية ما فيهاش استقرار اضطروا يطلعوا الجبل بعد شوية وحصلت مصايب هناك انه بنات لوط يعني اجتمعوا به عشان يجيبوا اولاد طبعا الافكار دي كلها تعلموها في سدوم وعمورة ادي بقى تربية الشر بقى تربية الشر والاباحية اللي بتتخطى كل القواعد الانسانية الطبيعية حتى وتبقى الشهوة بتحرك الناس زي الحيوانات فجابوا مؤاب وعمون دول اسوأ شعبين فضلوا في عداوة مع اليهود بعد كده احنا هنقف شوية عند لا تنظر إلى وراءك بمعناها العام بقى ما تبصش ورا بتفكرنا لما ربنا يسأله المجد قال في إنجيل لوقا من يضع يده على المحراث إيه لا ينظر إلى الوراء أو بتعبير آخر من يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء لا يصلح للملكوت فلوقا 9 62 ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله يبدو أن ده كان مثل عند الفلاحين اللي يحرث الأرض عينيه على الأرض لأنه لو بص ورا المحرات يدخل يمين شمال يبوظ الدنيا فإيه خلي عينيك قصادك ما تبصش ورا يعني إيه الواحد ما يبصش ورا يا جماعة لا تنظر إلى الوراء الواحد ساعات بياخد خطوات للأمام يعني مثلا حضرت مؤتمر وطلعت بقرار ان في حاجة معينة لازم تقف او في حاجة صح لازم تبتدي كويس دي خطوة مازال خطوة خدت خطوة لقدام ما ترجعهاش ما تبصش ورا زي واحد ايه يعني اتحمس كده وحب ربنا وقال هدفع مبلغ كبير في الخدمة دي وبعد ما ايه يعني بعد يومين برد بعد ما وعد ربنا ان هيطلع مبلغ يبتدي ايه يبص ورا مش مش كتيرة طيب طب ما نقسط طب الله طب ما انت وعدت زي حنانيا وسفيرة طلعوا طلعة وبعدين رجعوا لورا بصوا لورا هندفع كل الفلوس دي ده الحقل جاب الشيء الفلاني طب يعني دي فلوسنا برضه طب هو حد كان قال لكم بطرس قال لهم هو حد قال لكم هاتوا الفلوس هم طلعوا خطوة بس رجعوها تاني ده بيحصل مع ناس كتير بقى ان الواحد يتحمس ويسخن لكن ما يكملش ينظر الى الورع لوط خرج من سدوم وعمور خلاص ربنا خرجك عشان ما تتحرقش ما تبصش ورا هتبص لورا على ايه على نار على حاجه بتتحرق دي ليها اشكال كتيره قوي اول شكل هو الندم على القرار الروحي ندم على قرار روحي مش قرار غلط لو ندم على خطيه تبقى حاجه كويسه انما في ناس بتندم يعني مثلا واحد اتكرس ادى عمره لربنا وجه في نص السكه وقال انا ايه اللي انا عملته في روحي ده ما انا كنت كويس و... يا وحشه قوي دي ليه تبص لورا بعد ما بقيت باصص على الملكوت ومشيت لقدام ترجع تقول يا ريتني ما عملت كده ليه تقول كده انت كده مش فاهم السكة بقى على فكرة في لقى تسعة عارفين جت في انهي حديث لربنا يسوع عدد ستين يقول قال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله وقال آخر أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي يعني ايه انا ماشي وراك يعني بس ايه اروح اشوفهم بس عاوزين ايه قال له لا ينفعش ترجع بيتك مش هيسيبوك ما دام خدت قرار تمشي ورايا يبقى تمشي ورايا ما ترجعش بيتك بمعنى ما تسيبهمش يعطلوك بقى برضه ما حدش ياخدها بمعنى حرفي متطرف لكن مثلا راهب يروح الدير بعد كده ايه يرجع في كلامه يطلع من الدير تاني كاهن يسيب شغله وبعدين يرجع شغله تاني خادم ادى يوم في الاسبوع لربنا بعد شويه يرجع في كلامه ويرجع في الشغل طب ما دي كلها نظره الى الوراء ليه تندم على خطوه حلوه خدتها ليه تندم على قرار حلو خدته فكرنا بواحد مشهور هو بطرس الرسول بطرس الرسول فاكرين لقائه في لقا خمسة لما كان صياد ومش في باله والمسيح وعظ من المركب بتاعته وبعدين في آخر الوعظ قال له عندك أكل ما عنديش طب إيه ادخل جوه قال له على كلمتك ألقي الشبكة وما كانش في باله في نص البحر رمى الشبكة الشبكة اتملت اتخض خاف ركع اخرج من سفينتي يا رب أنا راجل خاطئ خاف ربنا فقال له ما تخافش من الآن تكون صياد الناس فترك كل شيء وتبعه توبة يا صيد توبة يا سمك سمك ايه احنا نشتغل مع ربنا وهنصيد بشر تدور الايام وما سمعناهوش رجع للمركب تاني والمسيح له المجد يتصلب ويقوم ويفرحوا بيه وبعدين قاعدين فاضيين فيقول للتلاميذ ايه ما تقوموا نصطاد الله نصطاد ايه ما احنا شغالين دلوقتي مع ربنا بنصطاد بشر يعني شغلانه محترمه جدا وحاجه كبيره قوي وبقينا بنعمل معجزات حن للقديم عشان كده المسيح جاله الليلة دي في يوحنا 21 طلعوا يصطادوا ولا سمك بحر غضبان عليهم اصطادوا انتوا محترمين ترجعوا للصيد ازاي وعلى الفجر وقف ربنا يسوع على البحر كده على الشاطئ مش مميزينه بقى لسه الدنيا مغبشة كده يا غلمان لعل عندكم إداما عاوز يعاتبهم لقيتوا سمك قالوا له ما لقيناش قال لهم ما ترموا على اليمين حاجة سهلة يعني فرموا على اليمين اه طلع الراجل اللي مش صياد ده عارف كل حاجه فعلى طول يوحنا لقط قال له ده هو هو اللي بيعرف كل حاجه ده المسيح فقام بطرس طلع جري يقابل المسيح وساب السمك تاني وساعتها سأله السؤال يا بقى يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ عارفين أتحبني ليه هنا؟ ليه رجعت تاني بقى؟ هو الحب حصل له إيه؟ لأن منساش من سنتين تلاتة خدت قرار وهبقى صياد ناس وحاجة حلوة أوي راجعين لشوية سمك هتحبوني أكثر من هؤلاء ومرضاش يحرجوا يقول له مش عيب يا سمعان ترجع صياد بعد ما عملت منك بني آدم لا مفيش كلام زي كده ربنا حنين وما احرجوش بس سأله سؤال واحد كونك تبص لورا معناه الحب اتهز ليه تبص ورا انت مش مبسوط معايا ولا ايه وانا مقصر معاك يعني وانت بتشتغل صياد ناس قصرت معاك في ايه عشان تبص لورا ايه اللي مش عاجبك في الشغل بتاعي عشان تدور على شغلانة تانية واضحة لا تنظر الى الوراء الندم على قرار روحي تصوروا معايا زكة انفعل يوم ما دخل عنده المسيح وقالها انا نصف اموالي اعطي للفقراء ما سمعناش ان زكا عمل عمله وحشه تصوروا معايا زكا على الصبح بقى بعد المسيح مشي ايه اللي انا قلت ده نص فلوسي ده انا بقى لي خمسين سنه بحوش وبعدين هرد أربعة أضعاف طب ده أنا هفلس كان ممكن يعمل كده يبص لورا إنما زكا ما عملش كده زكا بقى قديس عمل اللي قاله وكملها وبقى أسقف بعد كده ليه؟ لأنه لم ينظر إلى الوراء لأنه خد خطوة جريئة بس مهما كلفته ما رجعهاش معلمنا بولس الرسول ده قال بقى كلمة أصعب من دول كلهم قال خسرت كل حاجة طب ارجع ارجع فيها بولس ما احنا فيها ما حصلش حاجه مكانك محفوظ كرباي قد محترم تلميذ غمالائيل ومكانك محفوظ كفيلسوف محترم تلميذ افلاطون ومكانك محفوظ كاقطاعي محترم آه زي ابوك وكان ابوه غني في ترسوس قال لا لا خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه انا رميت زباله هرجع ابص في الزباله حد فيكم بعد ما بيرمي الزباله يدخل جوه يقلق يقول هيكون فيها حتة عيش كويسة تتاكل حد بيعمل كده ده يبقى مش طبيعي واخدين بالكم هو النظر للوراء معناه كده انك انت سبت حاجة حلوة قوي وباصص ورا للدنيا عشان كده قال له لا تنظر الى الوراء آية غريبة قالها المسيح بتعدي على ناس كتيرة في لغة 17 من ثلاث كلمات اذكروا امرأة لوط تلاقوها في لوقا 17 طب يا رب نذكر داود النبي نذكر أبونا إبراهيم نذكر حد محترم كويس قال لا افتكروا الست دي ليه نفتكرها ليه دي حق- ده عمود ملح مفيش في سيرتها غير الحتة دي يعني ما سمعناش عن مرات لوط إلا لما بقت مع عمود ملح هنقعد نفتكر فيها إيه يعني أيوة اذكروا لأنها نظرت إلى الوراء مفيش مسج تانية في حياة الست دي غير دي اذكروا امرأة لوط ليه؟ يعني حاسب حاسب لا تغلط الغلطة دي لا تمشي خطوة لقدام وبعدين ترجع تبص ورا تاني وتقعد تتحسر تقول طب ما انا برضو كنت زمان برضو يعني هنفصل تفاصل ليه؟ تفاصل ليه دي حيلة مشهورة من عدو الخير ممكن تحصل في فضيلة زي التسامح ان الواحد يسامح ويسيب حقه ويبقى فرحان بأن ربنا اداله قدرة يسامح وبعد شوية يلاقي غريمه ده اللي سامحه مثلا الدنيا مشيت معاه وبيقول عليه كلام مش حلو و- فيبتدي يقول ايه انا غلطان اللي سامحته الله ما انت مشيت خطوة حلوة غلطان لا ما كنتش غلطان انت كنت صح انت دلوقتي غلطان لانك تنظر الى الوراء بترجع فيها ليه انت عملت حاجة حلوة قوي ليه بترجع فيها انت بترجع فيها لان الدافع اللي كان عندك ابتدى يروح الحماس اللي كان عندك ابتدى يروح فبدأت تنظر الى الوراء اشهر مثل بقى للقصة دي شعب اسرائيل ليه اظن دي واضحة بقى شعب اسرائيل خرجوا من مصر وخرجوا بمعجزات ورا بعض خارقة محدش في الدنيا شاف معجزات زي شعب إسرائيل شعب إسرائيل طلع البحر واقف سور يعني النص مليون شافوا المعجزة بعينيهم مش معجزة لشخص واتنين وعشر الشعب ده كله شاف عمود نار بيتحرك قصاده الشعب ده كله شرب من صخرة الشعب ده كله أكل أكل سمك من يعني مفيش أكتر من كده وبعدين في نص السكة يقولوا لموسى إيه انت خرجتنا نموت في الصحراء ما تاخدنا وترجع بينا مصر ترجع بينا مصر ويقعدوا بقى يقولوا ايه ده في كرات كرات صدقوني قايلين كرات وبصل وحاجات غريبة كده يعني سايبين المن ومية الصخرة وعمود النار وعمود السحاب و- والبحر اللي واقف سور اتكلموا في البصل والكرات حاجة نفس ايه دي يعني هي دي ننظر الى الوراء هي بالظبط كده المعنى كده انت سايب امجاد وسايب افراح وسايب خبرة وخدمة روحية مع ربنا وشغل كبير قوي وراجع تبص لشوية ملاليم وشوية وبعدين يقعدوا يقولوا ايه يعني ما كانش عندنا قبور ندفن فيها في مصر سلام عشان تدفنونا في الصحراء وفين قدور اللحم قدور اللحم ده هما ما كانوش كانوا بيشموا اللحم من بعيد ده هما كانوا مستعبدين في مصر ومذلولين مش لاقيين لقمة انما بقى ايه يبتدوا بقى يمشوا بقى مع الفكر ففين قدور اللحم اللي كنا بناكلها في مصر وهم فعلا كانوا فقراء جدا معدمين في مصر بسبب النظرة للوراء طلعت عليهم حياة سامة لولا موسى صرخ لربنا وقف الحياة السامة لما عمل السارية اللي عليها التعبان النحاسي ده الحية النحاسية وتكررت مرة تاني جالهم وباء نفس الشكوى نفس حكاية نرجع لمصر ترجع لمصر تعمل ايه ده انت طلعت للحرية ده انت هتبقى شعب حر ده انت هتورث كنعان ده انت شايف ربنا بعينيك كل ده يتنسي في لحظة الضعف ونرجع لل- اللي بيعملوه الناس اللي بتعمله العادي آه، من الحاجات اللي تخلي الواحد ينظر إلى الوراء إنه يبتدي يدور على راحة جسده في آية تخوف في غلاطية ثلاثة تقول إيه ثلاثة ثلاثة أهكذا أنتم أغبياء أبعدما ابتدأتم بالروح ها تكملون الآن بالجسد دي ردة في ناس ابتدت بداية روحية بداية روحية حلوة توبة صلاة حب لربنا خدمة شهوة تكريس شهوة سمع وبعد شوية بقوا ينشغلوا ايه هناكل ايه وهنشرب ايه ومين الأول ومين التاني والفلوس شكلها ايه الله ده انتوا ابتدأتوا بالروح تكملون الآن بالجسد هي بالظبط ينظر إلى الورق ما انت عشت في الجسديات كتير ودقت الحلاوة الدنيا كتير وطلعت ما تستاهلش بعد ما دقت بقى الروحيات ترجع تبص الورق تغير من واحد يكمنه غني ولا تغير من واحد يكمنه مت- مستمتع بالدنيا بشكل مش مظبوط ايه اللي انت بتعمله ده بقى في صور كتيرة لحكاية تكملون الآن بالجسد دي ان الواحد يعني تتحول العبادة إلى قوالب جسدية بس يعني يصوم بس كل اللي شغله في الصوم إيه هياكل إمتى وهياكل إيه الله طب ما أنت بصيت لورا كده هو ابتدى يصوم في الأول كان الصيام بالنسبة له موسم روحي وقداسات وقرايات و- وأي أكل بقى بعد شوية لا الصيام جه هاتولنا التونة بقى وهاتولنا السمك وشوفوا هنشتري من فين وبعدين الجبنة الصيامي وبعدين وبقى طول الوقت بيفكر هياكل امتى وهياكل ايه طب ما بقاش صيام اذا كان كل تفكيرك رايح هتاكل امتى وتاكل ايه باظت الحكايه رجعت لورا مع انك شكلك صايم بدات بالروح وكملت بالجسد مش بنقول انك ما تاكلش بس بنقول ما تنشغلش زياده بالحاجات دي لانك هتنحرف عن المسار ده اي بقى في الكلمه الثانيه بتاعت ايه ولا تقف في تلك الدائره ولا تقف في تلك الدائرة يعني ايه يعني الملاك بيقول للوط الدائرة دي كلها المنطقة دي كلها ما تقفش فيها هو يقصد حاسب النار تل- تطولك يعني تلمسك في ناس تقول ايه انا هدخل وهقعد بس مش هغلط فاهمين قاعدة تخوف بس يقول ايه لا انا هاخد بالي لا كان غيرك اشطر ما بينفعش كده الدايرة دي كلها متلغمة الدايرة دي كلها دايرة شياطين المنطقة دي كلها ملك للشيطان المكان ده مش بتاع ولاد ربنا تدخل مهما عملت فيها ناصح هتقع في الأول هتعمل فيها واخد بالك بقى عشان مش هتكمل عشان كده تشوف المزمور الأولاني يقول إيه طوبى للرجل الذي لم يسلك ولم يقف ولم يجلس يعني ايه واخدها كده زي السيف قعدة مستهزئين مش هقعد مش هقول هقعد وه- وهمسك لساني ده مش هينفع اهرب لحياتك اهرب من كل تلك الدائرة ما تقفش من الأمثلة المشهورة آه، يوسف العفيف يوسف العفيف كان موقفه صعب جدا كان عبد كان عبد والست المسؤولة بتطلب الخطية بالأمر وهو بيقول لأ بيقول لأ مهما كلفته وفضلت تزن شهور وده شاب ومفيش حد خالص يسنده روحيا مفيش حد جنبه الناس دي كلها ما تعرفش ربنا وبعدين في يوم فضت البيت عليهم ومسكته من هدومه لحظة صعبة جدا عمل ايه مش قال لها ما يصحش ما يصحش ده ايه لا ساب الرداء وجري وطلع من البيت واتمسكت عليه التهمة مش مهم بس هو لو كان وقف في الدايرة كان وقع إنما ج- جبروت الشاب ده عظمة هذا الشاب إنه هرب من كل تلك الدايرة مهما كلفته دي نار فقطع علاقته تماما وخرج من البيت واللي يحصل يحصل تهمة زي ما تيجي وطبعا ربنا في الآخر حوشها له فخلاه رئيس وزراء مصر عشان اليوم العظيم ده مخلص العالم في زمنه لأنه هرب من كل تلك الدائرة احنا ساعات بنتمشى مش بنجري بنقف في الدايرة نتفرج على الشر بس نقول مش هنغلط فبنغلط شوفها بقى كده في الأماكن اللي مش تمام في القعدات اللي مش تمام في العلاقات اللي مش تمام تلاحظ أن الوصية لا تقف في كل تلك الدايرة ما تجيب ما تهوبش ناحية المكان ده المكان ده مش هينفع تمشي فيه صح مش هينفع فلازم تبقى واضح مع نفسك اهرب لحياتك اهرب لحياتك ده شعار لكل واحد عاوز يروح السماء الموضوع نار يا جماعة نار نار وكبريت شافوها بعينيهم فما تفصلش لأنك لو فصلت هتتحرق لو الواحد فاهم بالطريقة دي هيخاف على نفسه تمام النهاردة من مأساة الشباب الخلطة الزائدة يعني النهاردة سبب أن أهم سبب لارتداد الشباب في مصر يعني تركهم للمسيحية كلمة واحدة الخلطة الزائدة الاختلاط الزائد مع غير المسيحيين شعارات براقة احنا بنحب الناس كلها ولازم نصاحب الناس كلها كويس لغاية كده وبعدين ايه تلاقي بعد شوية الشاب ملوش غير اصحاب مش مسيحيين ما بقاش بيجي الكنيسة لأن أصحابه كلهم مش مسيحيين والأهل يقولوا إيه مفيهاش حاجة ابننا عاقل وولاده أصحابه كلهم ناس كويسين طب كويس وبعد شوية إيه الجو هناك غير الجو هنا بقى يتعود على الجو اللي هناك وهو دماغه أساسا فاضي ما عندوش أي خلفيات ولا أي أساس شوية شوية راح ليه؟ لأنه الدايرة دي كلها مش بتاعتنا مش بنقول هنطلع بره الدنيا انما بنقول ايه الخلطة الزائدة اللي ما فيهاش كنترول لازم تقول فيها اهرب لحياتك لان ياما ولاد من ولادنا اتسرقوا بالطريقة دي ما كانش في حاجة وحشة ولاد ابرياء زي الفل وبسطة انما ما عرفوش يطلعوا بره الدايرة ما عرفوش يحطوا حدود بيبات عند صاحبه بقاله 3 4 سنين واهله في وادي تاني صاحبه ده ايه بيتلموا عنده صحابه كلهم طب بيعملوا ايه بيصلوا هو بيعمل ايه بيذاكر لغايه ما يخلصوا صلاه طب كويس وبعد شويه لازم يبشروه طبعا طبيعي طبيعي واحنا ساكتين على اولادنا ليه اهرب من كل تلك الدائره لازم تبقى عامل حسابك برضه برجع واقول احنا هنحب الناس كلها وهنود الناس كلها بس في حدود واضحه في مجاملات لكن مفيش خلطة زائدة ده اللي كان بيقوله ربنا طول العهد القديم يقول شعبي ما يختلطش بأي شعب تاني لا تتجوزوا منهم ولا تاخدوا بناتكم لولادهم ولا ولادهم لبناتكم ومهما حصل حطوا حدود واضحة وما يعتبوش عندكم ولا تدخلوش بيوتهم وكانت الحكاية شديدة قوي ليه؟ لأن ربنا عارف إن لو اختلطت الدوائر تاهت الحياة ضاعت لأن الشيطان شغال في الحتة دي كويس أوي اهرب من كل تلك الدائرة في صديق لازم تقطعه ده المسيح كان واضح إن أعثرتك يدك اقطعها خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تلقى في جهنم النار ولك يدان يعني واحد صاحبك زي إيدك بس لو كان هيضيع أبديتك اقطعها اقطعها يعني إيه؟ يعني افصله عنك لأنه هتضيع هتهلك في الآخر احنا ما بنعرفش ناخد الموقف الحاسم ده بقى زي لوط للأسف ما عرفش ياخده كويس مراته وبناته ضاعوا خلص كما بنار طلع منها بالعافية لأنه ما عرفش يهرب من تلك الفقدير آخر آية في فيليبي بقى أرجع تاني للآية بتاعت لا تنظر إلى الوراء بولس الرسول ليه موقف جميل قوي في حتة لا تنظر إلى الوراء دي له بقى إيه فلسفة تانية يقول إيه في فيليبي ثلاثة عدد 13 أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام يعني إيه بولس بيقول يا جماعة أنا في حاجة واحدة بس شغلان عمري ما بعرف أبص ورا أنا دايما باصص قدام وهنا بيقولها بتشبيه يقول إيه أسعى نحو الغرض أسعى نحو الغرض ده تعبير يوناني رياضي رياضي يعني إيه يعني في اللغة اليونانية باينة إنها بجري نحو الهدف ده الماراثون الماراثون بتاع زمان ده ولا السباقات الجري بيبقى فيه خط معين أو في كاس شايفينه من بعيد كل واحد بيجري في اللين بتاعه الرياضيين الكبار يقول لك لو عينك اتلفتت لورا اللي جنبك يسبقك يعني ايه الحركة دي بس تعطلك فالرياضي الأصيل ما بيبص ما بيشوفش غير الكاس ما بيشوفش غيره بيجري زي الصاروخ مش شايف حاجة تاني وده اللي ممكن يكسب فبولس استخدم التشبيه ده قال احنا رايحين السما مش شايفين حاجة تاني مش شايف حاجة جنبها مش شايف حاجة من اللي فات ماليش دعوة باللي حواليا أسعى نحو الغرض لأجل جائزة دعوة الله العليا الجعالة دي العرب اللبناني ده معناها الجائزة جائزة دعوة الله ربنا حاطط لنا جائزة في الآخر بنجري عليها العليا في المسيح يسوع فليفتكر هذا جميع الكاملين منا يعني كل اللي ماشيين في السكة كل الرياضيين اللي بيجروا كل المسيحيين اللي عايزين يروحوا السماء لازم يفكروا بالطريقة دي يسعى نحو الغرض ينسى ما هو وراءه ينسى ما هو وراء هنا مش بس ينسى الخطايا والحياة القديمة بكل ما فيها ده ينسى حتى الإنجازات اللي عملها يعني إيه لا تنظر إلى وراءك ليها معنى أخير هقوله احنا قلنا المعنى بتاع الجزداني وأيام زمان ومتع زمان وشهوات زمان وعيشة زمان وإيه ممكن تشدك لورا لا ده في حاجة تاني إنك ممكن تبص لورا وتقول يا ده أنا صليت كتير قوي ده أنا خدمت كتير قوي كفاية على كده تضيع فلا تنظر إلى وراءك يعني اوعى تقف لحظة وتقول يا ده أنا شاطر قوي جريت كل المسافة دي لو عملت كده تطلع من السبق تخسر لازم لو قلت ده أنا خلصت عشرة كيلو فاضل كيلو لا مش هتخ... مش هتوصل مش هتكمله لأنك بصيت ورا وقلت أنا عملت إيه فاهمين إزاي؟ باينة في سفر الرؤية على واحد من الأساقفة من ملاك الكنيسة اللي يقول له إيه يقول له لأنك تقول أنك غني وقد استغنيت استغنيت يعني عندك رصيد من العمل الروحي محسسك أنك لم تعد محتاج للركض للسعي للتعب للجهاد راحت باظت الدنيا ليه بص لورا بوظت الدنيا بص لإنجازاته فافتكر نفسه حاجة فضاعت انما بولس بيقول انا مش كده بيقولس بيقولس انا انا ببص على الغرض مش شايف غيره وشايف ان انا لسه ما عملتش اللي انا عليا فيقول فليفتكر هذا جميع الكاملين منا وان افتكرتم شيئا بخلافه الله سيعلن لكم هذا ايضا يعني لو عينك زاغت ربنا هيلمها لك تاني يقول لك ركز ركز بص شوارك يبقى ما تبصش ورا بتاعتنا دلوقتي فهمناها بمعنيين اوعى تندم على خطوة صح عملتها اتنين اوعى تفكر في انجازات او خدمات او حاجة حلوة عملتها انسى الاتنين دول بص على الهدف وكمل للاخر من السما بقى تبقى تبص لما توصل بص براحتك ورا انما دلوقتي ممنوع تبص لورا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين